مرة ثانية رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذه بمشيئة الله عز وجل الحلقة العشرون في سلسلة حديثنا عن السيرة العابرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات من رب الأرض والسماوات وهي بمشيئة الله أيضا الحلقة السابعة في الحديث عن الركن الأساسي في الإسلام وهو عمود الإسلام و الركن الأول بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهو الركن الذي اول ما يسأل العبد في قبره يسأل عنه فان وجد كاملا قبل وسائر عمله وان وجد ناقصا رد وسائر عمله هذا الركن هو الصلاة فهذه الحلقة بإذن الله السابعة من سلسلة الحديث عن الصلاة اللهم اجعلنا من المحافظين عليها ومن الخاشعين فيها ومن الذين تقبلت يا ربنا صلاتهم وعبادتهم اللهم لا تدع في هذه الليلة العظيمة في هذا الشهر الكريم من الشهور الحرام ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خصمته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غانما كارما لابيه الا وقد رددته اللهم احفظ لنا ابناءنا في مصر وقبيلها يا ارحم الراحمين واحفظ ابناء المسلمين في كل بقاع العالم يا اكرم الاكرمين وانصر الاقليات الاسلاميه في بقاع الارض اللهم اوقع الكافرين في الكافرين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم لا تسل قطرة دم مسلمة إلا في سبيلك اللهم لا تسل دماء المسلمين إلا في سبيلك اللهم لا تسل دماء المسلمين إلا في سبيلك اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوب المسلمين على المسلمين اللهم اجعلنا على المسلمين أذلة وعلى الكافرين أعزة واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وأصلح يا مولانا أحوالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض اللهم فرج كرب المكروبين اللهم انك تعلم ان في كل قلب واحد منا كربا ففرج اللهم كروبنا واذهب همومنا رد اللهم ديوننا اجرح لنا صدورنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا واختم لنا منك بختام السعادة أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد قبل الدخول في تكملة سنن الصلاة ومكروهاتها ومقبلاتها هناك حديث للصادق الامين صلى الله عليه وسلم يسالني احد الاخوه هل هو حديث صحيح ام لا وان شاء الله حديث صحيح رواه الامام احمد ورواه ابن حبان ورواه الدار قطني ورواه ابن ماجه عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة نبدأ هذا الدرس بهذا الحديث العظيم وكل كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون منهج عمل يعني ممكن المسلم ياخد حديث من أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم ياخده كمنهاج عمل في حياته وما تعبنا منذ ان تعبنا الا عندما نسينا كلام الصادق الامين محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يسير عنها الا هالك سأله ابو حذيفة يوما قال يا رسول الله فإن جاءني رجل يريد أن يأخذ مالي يريد أن ينتهك عرضي يريد أن يأخذ أرضي أو قاتله قال قاتله يا أبا حذيفة قال فإن قتلته قال فهو في النار قال فإن قتلني قال فأنت شهيد أما في زمن الفتن هناك حديث آخر لا يعارض هذا الحديث ولكن لكل فتوى بيئة يسأله أحد الصحابة أبو ذر الله يرضى عليه قال له يا, يا رسول الله سمعتك تقول سوف تكثر الفتن حتى يتهارج الناس تهارج السفر يعني الفاحشة ترتكب علني والناس تقتل بعضها السلام لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل لا اله الا الله يعني القاتل تساله انت قتلت ليه؟ هو بقى معهم ده اوان وانت اتقتلت ليه؟ والله انا عارف جابوني هنا وقالوا لي اقف هنا اهو اتقتلت لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل اقول يا رسول الله اعمل ايه؟ ادخل في المعمعه اخش اشوف مع مين اقف قال الزم بيتك يا ابا ذر قال فإن دخل علي بيتي دخل من كده بقى دخل بيت البيت جاية جاية قال كنت خير ابني آدم قالوا خير ابن آدم عمل إيه؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ها ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك يبقى إذا إيه؟ قال فإن رأيت برق سيفك شفت السيف بيلمح في إيده المسدس في إيده قال ضع ثوبك على عينيه لتموت على الاسلام ده لما تكثر الفتن ما انت مش عارف الصح فين والغلط فين توزنها ازاي ما تتوزنش نسال الله ان يفرج الكرب وان يزيل الغم ليس لها من دون الله كاتبة اللهم خفف عنا الكرب الخاص والعام اللهم خفف عنا كربنا اللهم اذهب كربنا اللهم اذهب كربنا يا من تقول للشيء كن فيكون حول اللهم حالنا لاحسن حال يا رب العالمين سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد هلاكا ما يحب ربنا ين- يعني يهلك واحد طب كلام الحديث ده عبارة عن إيه؟ واحد قاعد وصينا سنة 1991 وبيحكي عن حالته لما ربنا يحب يهلك إنسان إذا أراد الله بعبد هلاكا أن نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء فلا تراه إلا مقيتا ممقتا يعني لما ربنا يشيل الحياء من واحد يبقى إيه؟ يبقى بقى عندك بدع ها؟ رزق يقول الكلمة ويرجع فيها ما يهموش يشتمك ما يهمش يتطاول على الكبير يرقص في الصغير ها يعني سبحان الله لما ينزع الحياء من بني ادم لا تجد هذا الانسان الا مقيت مقيت يعني ايه والعياذ بالله رب العالمين يعني آه غاضب ومنقود يعني ايه مغضوب عليه من مين من الله ومن الناس لان دليل حب الله للعبد ها قال اذا احب الله عبدا يحصل ايه؟ خلاص يحبه ولا لا؟ قال ينادي ملائكة السماء يا ملائكة يا جبريل الأول إني أحب عبدي فلانا فأحبه فيحبه جبريل عمرك سمعت على حب بالعافية؟ حب بالأمر يعني ربنا يلقي المحبة في إيه؟ في نفس جبريل لك إذا كنت محبوب ربنا يجعلنا وإياكم من الذين أحبهم الله يا رب العالمين لأن ذرة من محبة الله ها؟ تخليك اغنى واحد بس مش بالكاش ماني مش بالفلوس يقول لك اديني الاسود يا ابني القضيه ما قلت لهم خليك كان عندهم فلوس عملت لهم الفلوس ايه؟ الرسالة نقمة صح ولا مش صح؟ نقمة ولو قلنا الكلام ده اللي بس كل الناس كده بقول لك يا لان انت بس مالكش دعوه انت لان وانا هبقى حلو آه والله تبقى حلو ولا حاجه ربنا عارف فين الصح الا يعلم من خلق ها هو عارف ان من عبادي غني لا يصلح الا الغنى لو اقرته لفسد حاله وان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر لو اغنيته لفسد حاله وان من عبادي صحيح لا تصلح الا الصحه لو اتقنته لفسد حاله وان من عبادي سقيم لا يصلح الا السوء لو اصححته لفسد حاله ياه. يعني ربنا عارف اه، ده ينفع ايه وده ينفع ايه لكن انت لما يقول لك ايه اخوك الواد محمود ابنك منفرد ليه؟ ليه يا ابني؟ اولادي كلهم الواد الكبير بتجيب ال 20 وال 30 جنيه وده نديله بال- بال- بال- بال- بالقنطاره يقول لك اصل الواد ده شايفه كده ماشي مع شويه عيال تقريبا كده تقريبا كده يشربوا سجاير انا مش عايز اكسر المبلغ في جيبه عشان ايه؟ يبقى انت يا اب يا ابو عقل محدود عارف ايه اللي يصلح ابنك وايه اللي يفسده صح ولا لا؟ فما بالك بالله هو عارف هو عارف انت ايه اللي يصلحك اه لان في نقطه في نقطه زمان قبل انقلاب آه، يوليو 52 كانت الناس في راجل غني وراجل فقير الناس حطوا مقاماتها صح ولا لا؟ خلاص. الأمور متفق- الامن متفق بالغني والفقير جاء بعد الانقلاب ال- ال- يعني الكوبايه ايه؟ قلب اللسان فوق تحت تحت فوق سبحان الله قال لنا قال لك كلنا سيد في ظل الجمهوريه ماشي بقى يقولوا يا سيد لغوا الفتى والبيت ها والافندي الالقاطي قالوا الغي الالقاب لغوا الالقاب إيه، انت حر الغي الالقاب لغوا الالقاب بعد ما لغوا الالقاب دي الحكايه ايه؟ ماشي فقال لك اعملوا منظمه الشباب الاشتراكي اللي تبع الاتحاد الاشتراكي اشتراكوا العيال توادف كده على النظام الشيوعي ويقول لك يا اخ يا اخ فلان عايز خلاص ليه اخ دي مش جاي يعني اقعد مع الوزير اقول له يا اخ الوزير ما عايز امال هو وزير ازاي ها ولا مسؤول ازاي لما انا اقول له يا اخ ها اخ منك انت ها يعني مش ماشي راحوا الناس اطلقوا على انفسهم ايه القبض كل مدير دلوقتي اسمه بيت وكل امير شرطه اسمه باشا وانت ما قلتش امير شرطه يا باشا ما يبقى ده انت دور على حالك بقى سبحان الله يعني الكارثه ان الناس بتدي نفسها مناظر يعني لا اله الا الله ها ذاك الراجل غني معدي كده على الحبيب المصطفى الرسول قال ايه رايكم في الراجل ده؟ الرسول كان بيعلم كان بيربي ها ان هو المربي بتاعنا صلى الله عليه وسلم بما علمه الله ما بالكم في هذا؟ ايه رايكم في الراجل اللي ماشي ده؟ اللي بينط من عينيه الغنى الصحابه قاعدين قالوا لو قال سمع الناس كلامه ولو ذهب ليخطب خطب الناس له راح يتجوز بنته فلان يقول له يا استاذ خليك في بيتك انا وصلت لك ده في البيت ده ايه ده- ده كرم لنا ده كرم واذا دخل افسح له في المكان عدى واحد غلبان الفقر بيتنفس حواليه ده حالاتك كده ربنا يغنينا واياك بفضلك ليس الغنى عن كثرة العرب وانما الغنى غنى الناس ايه رايكم ده بقى مقياس الناس انا والله يا رسول الله اذا قال لم يسمع له لا اله الا الله كان ده حتى حتى الصوت بتاعه مش مسموع مع ان حنجرة سليمة ده بالعكس ده ممكن تسمع الجيزة كلها بس ما حدش يسمع. واذا خطب لا ينكح حتى يرضى يجوزه يرضى عليه واذا دخل المكان ما افتح له احد فتبسم الحبيب وقال رب واحد من امثال هذا خير من سبعين من امثال ذاك واحد من الغلبان ده ها يقولوا ايه ان الغني اذا تكلم كاذبا خلي بالك ان الغني اذا تكلم كاذبا قالوا خلاص وما نطقت محالا ده ما يحصلش الكلام اللي بالكلام دي ايه العظمه اللي سالتوها دي؟ ومحسن أكثر لكن الإيه سبحان الله والفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال إن الدراهم ها تكسر آه، في في ال- في ال- في المجالس كلها تكسر رجالا إيه، جلالة آه، مهابة وجلالة فهي اللسان لمن أراد فضاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا لا إله إلا الله وقلنا سيدنا على ايه؟ قال حتى الكلاب امرأة غنيا حركت أذنابها وامرأة فقيرا كشرت أنيابها. مش أشهر من كده؟ الكلاب ما تشوف الغني ما عارفه متعوده على ايه؟ على لكن الثاني يا عيني لو لقى حاجه يقعد ياخد عنها ها خلي بالك بتبقى واقف عيني مستني الاتوبيس معدي العربيه مع الهانم راكبه العربيه وجنبها ركس ها ولا واخد بالك وركس من اليمين باصص من الشباك ومطلع لسانه للناس لا اله الا الله حتى يقول البعض ليتني كنت لكن يعني سبحان الله الحمد لله سواك فايه فاحسن خلقك ها؟ وارهاك من فضله وقنعك بما اتاك ولم قنعك بما اتاك يبقى انت اغنى الاغنياء ها يعني الحسن البصر الله يرضى عليه الاغنياء ايه يا عم؟ ريحه ايه؟ حتك النظر قال لا لا لا لا, لا. ده انا بيني وبين الاغنياء يوم ما فيش غيره ده انت بتعيده كتير عشان انا عايزك ايه؟ عايزك تطلع من درس العلم وانت منشرح الفاظ ولا انا هبقى انا ها و- و- و- والى اخره يعني و- لا لا مش زعل انت عارف ال- كفايه كفايه انا عليه ها انا مبهداش الهموم كتير يعني ربنا سبحانه وتعالى يزيل الهم من قلبي ومن قلوبكم ومن قلوب المسلمين واشرح الصدور مولانا عز وجل ويكشف عن هذه الغمه لصالح المسلمين يا رب العالمين فالحمد لله بسأل يا جماعة غنى ايه وفقر ايه؟ ملك ايه وجاه ايه وده؟ ده يوم واحد من غيره. قالوا ازاي يعني؟ قال اصل شوف الامس ضاع علي بتعبه وضاع عليهم بنعمته. يعني سنة 90 دي مثلا اللي ولد دي سواء شفت فيها هم شفت فيها غم شفت فيها فرحة اتنفس عدت وانت كنت عايز اهو ما شاء الله بتتنطط مع الله يديك الصح ربح امبارح النعيم بتاع اهل الغنى والعز والجاه مشي والفقر والبؤس بتاع ايه برضه ايه ولا استنى خلاص 90 خلص السعاده بقى لبكره البكره انا مش خايف ليه؟ قالوا ما يسقطوك يا قرد طب يعني يعملوا لي ايه؟ ها؟ حمار مثلا احسن ها ده موسى بتحلف اي حاجه انا اقل من كده ما فيش ها؟ قال والغد انا لست خائفا منه اما بالله عليك الغني كيف والله مش خايف خايف الدولار ينزل وين يطلع وال... آه مش, مش مشكله مشكله قاعد يحسب لها والوزير اللي قاعد على الكرسي خايف ايه؟ يتسحب الكرسي اللي تحتيه قاعد مرعوب لكن انت انا تحول الكرسي اللي تحتك وتقعد على الكرسي ها ما انت بعت الكرسي والحمد لله بس ربنا يديك الصحه ويكرمك ويقنعك بما اتاك ها فيبقى هنا الفتره ده احنا الحمد لله احنا بالعكس ده بتلاقي فيه كده وبس تلاقي حتى اللي بيراقبك سهران يا عيني لغايه الفجر بص على بيتك وشايف راح فين وجاي وانت مسخر ومنايم يعني امنت بالله رب العالمين هو عينك تعبان في الجنه ولو روح تريح ها وفكر احنا قاعدين نعمل ايه يعني عاملين نعمل آه، مشاورات جوه وجوه وقت تلاقي وشوف اللي بيحصل واللي بيحصل. خليك ابقى قاعد في الجنه يا تاخد لك رفع السواء ها ليش في سبيل الله ها يبقى يا حسن يا مصر انا امبارح خلاص عملت وبكره انا مش شايف ان هم خايفين فما بيني وبين الأغنياء إلا اليوم واليوم أنا مشغول بذكر الله مثلا حلاك حلاك يبقى إن الله عز وجل إذا أراد الله بعبد هلاكا والعياذ بالله أن نزع منه الحياة وانتوا فاكرين يعني ايه الحياة الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى وأن تعد نفسك مع الموت وأن تكثر ما يبقى على ما يبقى ده الحياة وما دام المسلم عنده إيمان يبقى بطبيعة الحال عنده إيه؟ عنده حياة كثير من الناس لما تلاقي واحد ما يستحيش يعني ايه الحديث يقول ما اخذ بسيف الحياة فهو حرام زي ما ضربت حضرتك المثل الست في المستشفى وعيالها الخمسة قاعدين حواليها وخايفين ان الست تموت ولا حاجة البر بالام اللحظة دي بقى هي بتستغل اللحظة بتاع الحنان دي ايه عندها بنت واحدة شوف يا محمود يا ابني شوف يا اشرف شوف يا احمد شوف يا عبد الغني نعم يا حاج انتوا عارفين ان فاطمه اختكم دي الورده اللي وصيكم وقول يا حاج انا بقول اذا كنتم واثقين في الذهب بتاعي لاختكم وكل اللي في الدولاب انا سايباه لاختكم واثقين يا ولادي ولا لا؟ بتاع لك الولاد يقولوا في اللحظه دي واثقين بس في ولد او ولدين ايه محرجين يقولوا لا لكن في اللحظه دي يقولوا ايه؟ اه عارف ال- ال- الفلوس والح- والذهب والحاجات اللي خدتها فاطمه دي حرام ليه؟ ان اخذ بسيف الحياء فهو حرام لانها استغلت ها سيف الحياء انها تاخد موافقه ها فتحب امرها من ولادها وهم مش راضيين تروح عند صاحبك تزوره تلاقي عنده شوف انت ربنا رزقه بحته قلم ولا ساعه صغيره حاططها على المكتب ولا على مكتب الولاد كده الله عمر ما شفت ساعه زي دي جايه من واحد صاحبي كده لا، بس جميله كان ده طبعا احراجا بتقول اتفضل يا أخي. يعني من ده من باب ال- يعني كده انت عارف المصري سهلاوي اتفضل هو اتفضل تقول له يعني ايه؟ يعني ما تاخدهاش بس يعني اتفضل يا أخي والله انت دايما تحلف هو خير روح جايبها في جيبه هذه حرام كأنما سرقها جربت وكل سرقة أخذ بسيف الحياة فهو إيه؟ فهو حرام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه بالحياة قال له دعه إنما الحياة شعبة من الإيمان الحياة إيه؟ شعبة لو عنده إيمان يبقى عنده إيه؟ يعني إيه حياة برضه في زمان مرة قلت المحاضرة دي في عند بناتنا في كلية البنات بقول لهم كان في زمان عند اخواتنا القدام وامهاتنا حاجة اسمها حياء العذارة كان زمان يعني ايه حياء العذارة؟ لما كانت تيجي سيرة الجواز قدام بنت البنت تحمر وتخضر وتصفر وتتخلى من ابوها و... دلوقتي البنت بتقعد تحط رجل على رجل مع ابوها هي ايه بقى احلامها؟ يعني ايه الشروط؟ كن ممسوح القوام شعره اسود مش عارف فاحم مش عارف عينيه شكلها ايه سبحان الله. لكن زمان دي حياء العذارة وكان زمان لما الراجل يجي له عريس لبنته كان يقول لمراته في واحد جاي يكلمني والست تدخل تكلم البنت هكذا كانت الامور وكلكم في بيوتكم كلنا كانت بيوتنا كده لكن الامر ايه؟ سبحان الله فين الحياه؟ لان مفيش ايمان مفيش ايه؟ لو كان هناك ايمان عند الناس يبقى الناس كلها كانت تتكسف من بعضها. كان الناس لما تدخل بيت الناس تطهر الراس رد القصر ويفضل واقف ودي الاداب الاسلاميه افضل واقف في البيت اللي انا دخلت وقفت فيه لنفس صاحب البيت يشاور لي على الكرسي اللي اقعد فيه مش انت تختار الكرسي اللي على مزاجك لا اختار الكرسي اللي لان الصيد اسير اسير يعني ايه؟ مقصود تخيل واحد اسير ما يتحركش الا بايه؟ الا بايه؟ لدرجة ان انا لما ابات في بيت واحد صاحبي واحب اصبح صايم استأذن ليه؟ لان انا اسير وقال اهل العلم شوف بقى اسمع حنان الاسلام وحلاوة الاسلام بيت انت عند صاحبك اصبحت جنبا السلام ده صلاة الفجر قم يا فلان نصلي قم وصل خلفه بدون ان تغتسل يكفيك الوضوء فانت لو قلت لصاحبي دي انا بصراحه مكتوب منك انا عايز اغتسل الشيطان له مداخل ولا لا؟ شوف شوف الانسان حلو ازاي؟ شوف يراعي يراعي شعورك ازاي؟ يخلي الواحد ما يخطرش في باله اي خاطر أدب لا يدخل بيتك الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي المؤمن يدخل بيتي يحافظ على حرماته التقي ياكل بيتي يدعي لي ودعوة الضيف ان شاء الله مستجابة لانها خالصة لله. يبقى اول امر اذا اراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء فلا تجده الا مقيتا منقطعا. فربنا لما بيحب عبد ينادي جبريل ينادي جبريل يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه الامر يا جبريل حبه يحبه يقع حب العبد في ايه عند جبريل ينادي جبريل في الملائكه يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه. طب اشمعنى إيش دخل جبريل؟ قال لك ما هو رئيس الملائكة. ما هو الرئيس. بيصدر أوامره لإيه؟ الملائكة كلها. طب لما الرئيس حب يبقى كله يحب ها فسيدنا جبريل احب قال حبوه يحبوه وبعدين قال ثم يوضع له القبول في الارض ولذلك لما ربنا من على سيدنا موسى قال والقيت عليك محبة مني ولتطلع على عيني يعني ايه؟ قال لك ما كانش في حد يشوف موسى اللي ما يحبه لدرجة فرعون كان بيحبه فرعون لو كان يعني عدو له قال لك اول ما وقع جابوه من ال- الصندوق قال له ده ده جميل أه، زوجة فرعون ربنا الحب بتاع موسى الطفل ربنا دخل في قلبها القرة عين لي ولك راح فرعون قال لها لك انت وحدك فسيدنا الحبيب يقول لو قال لها قرة عين لي ولك ها لهداه الله لكن لا لا ليك انت لوحدك ده الرجل الصالح اللي جه مسافر ومراته حامل فقال اللهم اني استودعتك ما في بطنها وسافر رجع قال فقال الله خير عن مراتك فقال لا لا سبحان الله حتى بقى حضور القبر راه سمع صوت جوه القبر ما تجمت ما تسوي امبارح فتح سمع صوت القبر فتح لقى الرضيع جنب امه الميته واخد الرضيع صاحب فاغلق القبر فسمع صوتا يقول يا فلان استودعت ربك ما في بطنها فوجدته لان وديعه الله لا تضيع يستودع حاجه عند الوزاره انا لما اجي مسافر وانت حضرتك تيجي مسافر تقول لي ايه استودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك اللي هو ايه اللي قاعد في البلد اللي ماشي يقول ايه استودعك الله استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه انا اقول لك استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه والثاني يقول لك استودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك وكله عند ايه؟ كله عند الله عز وجل سبحان الله العظيم فلذلك الثاني والعياذ بالله رب العالمين فرعون رغم ان سيدنا موسى لسه لا بيهش ولا بيهش قالوا سابوا بعدين خلاص خلوه ما تقتلوش فقد حد يربعه أتاني الأمر صدر من السماء وحرمنا عليه الإيه؟ المراضع من قبل. جت أخته بس، هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون؟ ها؟ قال هاتي أوان راحت جابت مين؟ السيدة يكابد أم سيدنا موسى. خد رفاع الولد ده. كل ما يجيبوا له واحدة. يجي سيدنا موسى يحطوه على صدرها يرقص يزق بإيديه ما يرضاش يلتقم الثلج. لغايه يرضع اول ما جت امه التقمت ابيها الجماعه الكفار دول برضه فيهم نصاحه ها فرعون ناصح انا مشاكل اللي دي امه هل انت امه؟ قالت نحن قوم لا يرفض ابناءنا الاطفال هاتوا اي عيل حطوه على صدري احنا عيلتنا كلها كده سبحان الله وعشان ربنا لما يحب ينجي عبد يحط له المقومات بتاع النجاة ولما ربنا يحب يهلك عبد يحط له برضه الخطوات اللي ينزل فيها في ال- وتقرير والعياذ بالله رب العالمين فكل اللي يجيبه عيل طفل رضيع يحطوه على صدر ام سيدنا موسى يروح نفسه تضرب ويرضع روح لا لا صحيح مش ام قلنا خليك يا أبا. المهم سبحان الله بعد شويه موسى بيعيط سيدنا موسى بيعيط بس السيدة قتل بتقول له شيله لغاية ما الرضيع المرضع فيه فشاله عارف دلوقتي ايه الصغار يقعد يعمل زي دي كده عمل زي دي كده ع- ادى قلم على وش فرعون فرعون غاض قوي ده ما حدش بيضربه ابدا هو اللي بيضرب المصريين كلهم حكم الفراعنه على مر التاريخ ده كله بيضرب المصريين يعني لا اله الا الله حق فسبحان الله العظيم لقيت ال- ال- ال- اللي موت اول ما ضربه فرعون الشائب كده قال له انت فاهم بس انا مستريح له كده بس ايه الاسئله؟ من اول لا يعرف شيئا قال طب اعمل له امتحان امتحان ايه؟ سحر اعمل له امتحان جاب تمره وجمره اشوف ايده هتحط عليه بقى نور اللي جوه اللي في سيدنا موسى رايحه على التمره الحق يا جبريل لو انت نفسه في داهيه ها نزل تاني راح واخد ايد سيدنا موسى شالها من على الجمره حطها على الايه؟ على التمره شالها من على الجمره حطها على الايه؟ على الجمره راح سيدنا موسى اتلمع فيه عيط كده انت شفت ضرب فرعون مش مستريح ها لما شاف رؤيا هل في ولد من بني اسرائيل ها هيتولد هيكون على ايديه زوال ملك فرعون وبعدين عارفين انتوا بقيت القصه بقى وهم سيدنا موسى قال لهم لا لا انا عايزين ترضعوا هاتوه عندي هو عندك ازاي؟ فصرفوها مرتب عالي جدا من القصر الملكي فيقول النبي معلقا صلى الله عليه وسلم شوف شوف بقى نظرة- نظرة رسول الأحداث بقى مثل من يتوكل على الله حق التوكل كمثل أم موسى ترضع وليدها وتقبض أجرها شوف لما الواحد يتوكل على الله بالله عليك مراتك لما خلاص ضاعتنا بتديها أجرة هي اللي لازم تديها بصراحة بقى آه الإسلام بيقول إيه من حقوق المرأة على زوجها أن تأخذ ثمن الرضاعة وانا عارف ان يحصل مشاكل النهارده في البيوت شوف ربنا كم عيل بقى ها وتحذف بالحته اه ولا ده- تروح في ده والله بس هي اكيد ايه الستات اللي بيصلوا ورانا دول ناس طيبين قوي مش هيطلبوا ها المشكله في الستات اللي مش هيسمعونا الحمد لله في فيديو سبحان الله فهي حقيقه من الفقه ان انا ادي مراتي اجر الرضاعه تخيل يعني الواجب هي تاخد اجر الايه؟ الرضاعه. طب لو ما خ- ما اخذتش قال كلما يمص الطفل من صدر امه مصه توضع للمرضع الام حسنه وتحط عنها سيئه وترفع عند الله درجه. اكيد ما عدلناش القضيه دي. الستات اللي سامعيننا دلوقتي لا لا احنا عايزين الثواب مش عايزين الايه؟ الفلوس المسكوك في امراض بتاعت ابو محمود سبحان الله المهم. سبحان الله العظيم السيدة يكانت بقى ايه قاعدة بترفع ابنها وتاخد أكل. فين في اخر القصة فرعون مش راضي يؤمن ب- بسيدنا موسى تبقى بعد ما شوف قعد 10 سنين بره مصر وبعد ما كان سنه 30 ولما بلغ 40 سنة ها استوى اتيناه حكما وعلما ورجع مصر للرسالة وراح لفرعون وقعد فرعون يقول له لا و- كل القصة اللي انتوا فاهمينها دي وعارفينها ايام ما كنا بنحكي قصص الانبياء من كام سنة سبحان الله العظيم ال- دخل جبريل على فرعون في صورة رجل من الرعية قال له ايها الملك رجل غني اشترى عبدا من حر ماله واحد غني عنده مال من حر المال ده اشترى واحد عبد وعندما امر العبد ان يطيعه عفى العبد فماذا يستحق لو كنت انت مكانه لو انت مكان ال- الراجل الغني ده ها اللي اشترى العبد والعبد بيعه تعمل فيه ايه؟ قال اغرقه حلو الحب؟ سيدنا جبريل خرج من ذات الباب ورجع تاني قال ماذا تصنع له؟ قال اغرقه خرج من ذات الباب ورجع تاني ماذا تصنع على الشكور والإنسان فلم يجدوه اسقط في يد فرعون هذا اللي بيسأل ده مش طبيعي اللي بيسأل ده طبيعي. جينا اليوم بقى قال أصحاب موسى ها إنا لمدركون قال إن معي ربي سيهدين المهم ربنا قال إيه اوعى الحق يا موسى نغرق هنغرق عبرك الإيه البحر راح يسأل سؤال بعد السبع يا رب الولد معايا يقول له اتفضل فرق واحد يقول لك يا أخي أنا بقول لك ابني شغل يقول واحد يقول أه ده ومرته في الصبر يعني بس تربط الأحكام ببعضها تقول لي إيه علاقة دي بدي؟ قلنا لو تلاوت قال له اضرب عمك البحر ده واحد اسلامي ولا كبر ايه علاقه ضرب البحر بالنجاه من فرعون قال بس انتظر انت عليك ان تضرب ونحن علينا ان نفرق اه انت بس تضرب تاخذ الاسباب الاسباب المعطاه دي بتعمل ايه؟ زي بالظبط فضلنا نحول في امريكا امريكا جايبه مركز الفانيلا بتاع الصداقه دي امريكا مش عارفه لغايه ما امريكا دي حاجه هيصدقت امريكا صح ولا لا؟ انا مش دعوه ان الصداق صح او غلط لكن القضيه في ايه؟ لان انت بتكبر اللي قدامك لدرجه انك بتخاف بترعب نفسك وانت قبل ما تترعب الناس من خوف الخوف في خوف ومن خوف الفقر في فقر ومن خوف الذل في ذل لكن انت لو توكلت على الله ها كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله يعني بالله لو صلينا بيحارب في سبيل الله وبيتم حق كان يجي مصر ولا ما يجيش يعني انت لو اتكتب في الامور قدامك 30 دولة ما لبست ها يقول لك ده رحلة بس ساعتين وهنيجي هروح بس الجنود بتوعنا يتموا هواء الصحراء الجاف جالهم جفاف لا اله الا الله فالمسألة يعني مش ده يعني انت ما تقصش الامور بمقياس العقل البحث لا العقل البحث ده ما ينفعش لا اسباب شعيب انما ثق بعد ان تطرق الاسباب في رحمة الله عز وجل اه حجر قال اضرب يا موسى البحر صح ضرب الحصى الفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم ادي جبل من هنا وادي جبل من هنا الجماعه بتوع بني اسرائيل اول ما يجوا الجسر مكان طلعت عليه الشمس مره واحده لا طلعت قبل كده ولا بعد كده سبحان الله راح كله ايه تخيل انت بني اسرائيل الجبل دول ايه فكان الجسر كله ايه يتدافع عن الجيش عايز ايه؟ ينزل وبعدين وهم بيتدافعوا كانوا ان يقتتلوا سيدنا موسى قال يا رب افرق لكل فرقة منهم طريقا هما كانوا كام قبيلة؟ 12 قبيلة 12 قبيلة 12 عيلة ها 12 عيلة دول كانوا في قصر خدم ولكن تفاكر من كام سنة كده ولا الصحفي المصري قال احنا عايزين نطالب الاسرائيليين بالذهب اللي سرقوه من اجدادنا المصريين الفراعنه وضحكوا عليهم وهربوا بيه مع سيدنا موسى. راح ردوا الجماعه الاسرائيليين ما هم ناطحين برضه قالوا احنا عايزين اجرتنا ايام ما كانوا اجدادنا بيخدموا عندكم. سبحان الله المهم ما علينا. فسبحان الله اتعمل لهم 12 طريق في البحر. كل قبيله قعدت ايه؟ سبحان الله. اخر واحد نجا الى البر جه فرعون داخل بالقياده بتاعته بالجيش فجاءه جبريل في صورة الرجل الذي سأله البارحة يا فرعون الغني الذي اشترى عبدا من حر ماله ثم أعطاه هذا العبد ما مصيره؟ قال له هو ده وقته؟ قال له لا أنت حكمت على نفسك بالغرق ثم يحكي جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو تراني لو تراني وانا ادس الماء في فم فرعون عندما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل فكنت أدس في فمه الماء لكي يلحقه الغرق قبل أن تدركه رحمة الله. سيدنا جبريل عنده غيرة أن مش عايز الرجل الواحد يقول انا ربكم الاعلى يعمل يعني ايه ده فكان ده يدوس عليه عشان ايه يلحق يروح في 60 ده وهكذا نهاكم الظالمين بل ربنا ينجيه ببدنه عشان ليه لان المصريين برضه يضحك عليهم الاعلام المصري ما شاء الله من ايام فرعون ما شاء الله لا قوه الا بالله حاجه زي ده فممكن لو اختفى جثه فرعون الكهنه بتوعه او الاتباع بتوعه يقولوا ايه لا لا لا ده راح بس يتقاتل مع رب موسى وجاي اي اي فكره ده ده بس نزل يصرفوا الاسماك والحيتان اللي في البحر وطالع اي اي لكن ايه ادي يوسف فرعون اللي كنتوا بتعبدوهم من دون الاله غرقا غرقا وكذلك ننجيك ببدنك لتكون ايه لمن خلفك ايه علامه ها؟ ويقال يعني ان هو رب في السماء وغير ما يهمناش الكلام ده كله يهمنا ان العبد سبحان الله العظيم اذا اراد الله به خيرا القى عليه محبه كما سيدنا موسى ايه والقيت عليك محبه مني واذا غضب الله على عبد والعياذ بالله نادى جبريل يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه يكرهه سيدنا ولذلك الملائكه يا ملائكه ربكم يكره فلان اكرهوه ما توحدوه لا اله الا الله كرهوه بالارض ثم توضع له البغضاء في الارض كل واحد يقول لك يا الله فلان ده ذنبه تقيل على قلبنا ما بيحبوش يعني ويمكن ما هو ما اتعاملش معاه دي مساله حب دي مساله ايه؟ اللهم اجعلنا من الذين يحبوننا نحبكم ونحبوننا في الله عز وجل واجعلنا من المتحابين فيك يا ارحم الراحمين. اذا اراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء فلا تراه الا مقيتا مؤقتا فاذا لقيته مقيتا مؤقتا ان نزع منه الامانه فاذا نزع منه الامانه لا تراه الا خائنا مخونا ربنا ونزع منه الامانه الامانه دي كلمه واسعه شوف الوضوء امانه والصلاه امانه والعباده كلها امانه والكلمه امانه يعني الكلمه اللي انت بتقولها دي امانه سبحان الله الدين الاسلام عندك امانه من واجب ايه؟ شرعيه وتحافظ عليه زي ابن من ابنائك زي ابن إيه؟ ربنا مستودعك امانه وهيسالك عنها العمر بتاعك امانه زوجتك امانه اولادك امانه جارك امانه صاحب البيت امانه المستاجر امانه العمل اللي عندك امانه كل شيء عندك امانه دائره المصلحه امانه الاله اللي بتشتغل عليها امانه كل هؤلاء الجوارح امانه وربنا سالني ماذا صنعت في هذه الامانات فلما ربنا ايه اللي حصل ينزع منه الحياه وبعد ما ينزع منه الروح ينزع منه الامانه فلما ينزع منه الامانه فلا تلقاه الا ايه خائنا تقول الخائن اللي هو الرسول قال فيه ايه وثلاثة خمسة من أهل النار الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه يعني حتى إن كانت الحاجة قد كده يكون فيها بطل في نظرة في كلمة في المصلحة يجيب ورقة من الشغل بيضة يقول لك هتنفع الولاد وخلاص أي حاجة ياخدها إيده اتعودت على إيه؟ أن ياخد فلا تراه إلا إيه؟ خائنا مخونا فإن لم تلقاه إلا خائنا مخونا نزع منه الرحمة يا خطار يا رب تخيل واحد ما عندوش رحمة لا رحمة عنده مش رحمة لا يقبل رأي آخر ولا يقبل حد يعرضه ولا يقبل عامل ده أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله سبحان الله فإذا نزع منه الرحمة فلا تلقاه إلا رجيما ملعنا يعني ولا بيبقى يتفضل يبقى يتفضل واحد عنده رحمة لا عنده رحمة بالناس ولا بالفقير ولا بالأرملة ولا باليتيم ولا بالمسلم ولا بالإسلام ولا بمراته ولا بعياله هنا رحمة ده بالعكس ده المسلم كله رحمة ده الحبيب المصطفى بيقول له فبما رحمة من الله انت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك شوف الرحمة بتاعت سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر يا ابن الخطاب ده انا لو اعرف ان هيغفر لهم اكثر من 70 مره كنت استغفر يروح ال ال الاهل المحشر كلهم يوم القيامه في القصه التي تحفظون فيما رواه فيما روي في الكتب الصحيحه وفي الاحاديث الثقات يذهب البشر الى ادم يا ادم انت خير البشر وانت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وانت سواك رب العباد واسجد له الملائكه يا ابت اعلنا عند ربنا حتى يبتسم يقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولم يغضب مثله بعد انا لست لها اذهبوا الى نوح دعاء يا أول الأنبياء عمر يا كذا ويا كذا اشفع لنا إن قد غضب ربي يوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب بعد مثله هبوا إلى إبراهيم يا أبا الأنبياء يا خليل الرحمن كلم ربك قل لك لها كل واحد يذكر ذنبه وغير كده من وجهة نظرها حسنات الأبرار سيئات المقربين اذهبوا إلى موسى يا كريم الله انعم الله عليك بكلامه واصطفاك على الناس و و و ادفع لنا عند ربك لست لها اذهبوا الى عيسى الفرصه تعرف عيسى الصحيح يا روح الله ويا كلمته التي القاها الى مريم ادفع لنا عند ربك لست لها ايه ان الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب بعد مثله انا لست لها اين انتم ممن قال انا لها انا لها اذهبوا الى اخي محمد عليه الصلاه والسلام يا خلق الله انا لها انا لها وكل الانبياء تقول نفسي واحمدنا ينادي من وراء وتكرم امه انبت فيها ولو بالذنب يبلغ للسماء فيسجد يقول فاسجد لله فيفتح الله علي من محامده يعني ربنا يديله كلام هو ما كانش يعرفه قبل كده كمان بس ها يقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك أما كففت الصلاة أما كفاك القيام أما كففت العبادة أما كفاك الصيام أما كفاك الوقوف بين يدي حتى تورمت منك الأقدام يا خير الأنام سبحان الله بل تعف واسعة في الكفة يقول يا رب أمتي أو أمتي يا رب سبحان الله رحمتي رحمتي فينادي الله الملائكة وزعوا الايه؟ الكتب وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، كل واحد ده سموه طائر ايه؟ يعني الكتب والتحفظ طاير واحد يوزع طاير وجاي متعلق في رقبته. في اللي خلى يا اخي يقول لك الصاروخ مش عارف ايه لما يشوف مش عارف ايه يعدي من عليه يشوف جبل يطلع من فوق ويشوف مش عارف ايه ما بل بما صنعه رب البشر تعلق رقبه في اللي ياخذ بيمينه اللهم اجعلنا منهم يا رب واللي ياخذ العياذ بالله في شماله واللي ياخذ من ورا ظهره لما قال يا رب العباد وبعدين يبص العبد بالتبديل اللي خد باليمين ده اول ما يطلع يطلع على سيئات يرتعد السيئة الأولى، الثانية، العشرة، المية، الخمسة، الألف، ده كده أهو. وأخيرا كده إيه؟ هذه سيئاتك وبرحمتنا قد غفرناها لك هذا الختام حلو بقى بينه وبين العباد ده ايه؟ الحسنات يقول لما ربنا يحب يذكرك قالوا لو ربنا ستره في الدنيا وبيغلط قال فإن الله أكرم من أن يفضحه على رؤوس الخلائق مرة أخرى يوم القيامة بس أنت ما تجتهدش بستر الله ان زي ما قلنا في خطبه الجمعه ان هناك الذنب وهناك ما هو اصعب من الذنب يعني الذنب حرام في اصعب من الذنب جاي وراه فكك الذنب اصعب من الذنب يقول لمن ضحك من من, من اذنب وهو يضحك دخل النار وهو يضحك وبعدين قال وحزنك على فوات الذنب اسوأ من الذنب اختار اختار ما عبد اختار ما ويا اعلى وابتزاز قلبك وانت ترتكب الذنب عندما اهتز السجن او طرق الباب او رايت من يطلع على عورتك ولا يهتز قلبك خوفا من الله وخشيه اضعف من الذنب لانك هنا تخاف من المخلوق ولا تخاف من الخلق ده بتكون خوفك من مين؟ الله الله سبحان الله الثاني والعياذ بالله لقد كانوا بشماله اول ما يبص يلاقي حسنات يفرح اخرا كده هذه حسنات وقد رددناها عليك فقال يا رب غير مقبول ايه حد يسال ربنا ليه؟ لا يسال عما يفعل وهم يسالون كان فيها عجب كان فيها رياء كان فيها ظلم كان فيها واخد بالك وشوية السيئات والعياذ بالله بينه وبين الناس يبصوا فيها هذه السيئات وقد ضاعفناها عليك ريت بس ايه لما يعدي على الصراط ولا ياخد عباد ويعدي على القناطر السبعه قد صرت التوحيد وقد صرت الصلاة وقد صرت الصيام وقد صرت الزكاة وقد صرت الحج وقد صرت المعاملة وقد صرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد صرت مظالم الناس والحقوق اللي أصعب القناص والملائكة اللي واقفة على أبواب السماوات يعمل العبد العمل يفعل الملك يقول ايه ردوه ايه لا انا الملك الموكل بالغيبة والنميمة وصاحب هذا العمل مغتاب ولا نام والله امرني الا يعبر من عندي عمل صاحبه مغتاب ولا نمام ارجع ارجع لصاحبك نجا من الغيبة والنميمة اطلع السنة الثانية في ملك واقف على الباب رجعوه رجعوه انفع ايه يا عم ده الورق والتوسو لا ده انا الملك الموكل بالظلم وصاحب ضمان ما ينفعش رجعوه نجا من الغيبه والنميمه والظلم يطلع للسنه الثالثه لا هناك الملك الموكل بالبر الوالدين ده يا صاحب العمل ده عقد الوالدين رجعوه خبر ابيض السنه اللي بعدها ده سبحان الله العظيم اكل اموال اليتامى ده مش عارف ايه ده لغايه ما لو نجا من ده كله يجي على باب السنه السبعه يلاقي الملك يقول هذا العمل كان فيه دخل دخل يعني ايه يعني صفور رجعوه عدى من ده كله يقول المولى عز وجل ردوا على عبدي عمله لانه ما اراد بهذا العمل وجهي وانا اغنى الاغنياء عن الشرك فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكه صار مساله مش سهله يعني مش كل واحد ليس كل مصلي مصلي كل الله راح يقدم خلاص ده لازم انت تخلص في يوم وت- وتبقى عندك رجاء لله عز وجل وبعدين تكفر من الحسنات وتقلل من السيئات وبعدين ترجو رحمه الله بعد ذلك. فالعبد بعد ما سيدنا الحبيب يسجد تتطاير الصحف وبعدين تلقى بالموازين وميزان واحد لا ونضع الموازين تقصد يوم القيامه فلا تظلم نفس شيء حد يظلم وبعدين العبد يجي واحد واحد يا فلان يا ابن فلان يا خبر ابيض جايبه طلحه كام؟ احد العشره المبشرين بالايه؟ بالجنه طلحه بن عبيد الله قال يا رسول الله هناك الاف طلحه اعلم انني مقصود يعني بقى طلحه وطلحه طب محمود افرد يعني. محمود عبد الرحيم في كام محمود عبد الرحيم في البلد او في العالم مئات والاف يقول يا طلحه عندما يقال طلحه ابن فلان الواحد جابوه أصل ستة في ستة زمان قلت لك احنا استنى باسم ايه؟ امهاتنا لدرجه ان يقول لك ادعي ده بيدعي لمحمود ابن ابن زكيه لا بيقدروا يعرف اسم امك يعني سبحان الله محمود انت ابو محمود خد بالك؟ يعني ليس حكايه اسم امه دلوقتي لو قرناها يوم باسمائنا واسماء ابائنا كفاهم امهاتنا هكذا ورد في الحديث في الصحيح فتجعل قال يا طلحه اول ما ينادى عليك طلحه تعرف ان انت المقصود بالنداء وبعدين ينادي الملائكة بقى يا أهل المحشر هذا فلان ابن فلان من كان له عنده مظلمة فليأتي يا نهار تقول بس الناس بتلمت عليك أمة لا إله إلا الله ده مين يا عم عرفك؟ استنصرتك مرة وأنا مظلوم فلم تنصرني والتاني يقول له بعتني فغششتني ده تقول له بعتني فأخفيت عني عيب بضاعتك كانت تقول له مررت علي مرة ولم ترد علي السلام تقول له مررت فلم تعود يا خبر الثلاثين بقى انت لازم تروح الاول ولازم ترضي الله على قدر استطاعتك اما الصامت تاخد جنب ده ها؟ لان الله تعالى كل مناسك ايه يوم القيامه وبعدين يقال ان سيدنا عمر وهو معدى على الصراط يتعلق برقبته رجل كله نور كان عمر الان هو ده وقت اللي يتعلق ربي من انت يقول له انا الذي عبدتني انا الذي كنت بك بعد الرسول وبعد خليفته انا الاسلام لن ابعث حتى ادخل معك الجنه شوف النصر دي ازاي اه انت عززتني وخليت لي سبحان الله ثبتت القواعد بتاعتك فانا هفضل معاك لغايه ما اقلتك سبحان الله والثاني المتصدق يسير في ظل صدقته يوم القيامه والثاني الامام بالخير ينادى عليه تعالى انت بتابع على الناس كلها اللي كانت وراك والامام بالشر ها يقول لك راقبه الفصل الاولى كل رقبات وراه خد بالك انت اللي جاب السريع في مصر اول مره والبلوه برضه كله وراه يقول لك يا ست انت فلاح ده فن راقي راقي الراجل اسمه حردان ايوه دي مره واحده تطلع تعمل لك ايه؟ يقول لك اصل انتوا ناس نظرتكم ضيقه احنا بنشوفها فن انت بتعرف فن فن ايه؟ سبحان الله انت يا اخي تفهم عليه عايز يلبس الحق بالباطل وعايز يقنعك بالغلط يقول لك فن والمشكله بقى الناس تلاقي تاكل ويقول لك مسابقه السباحه التوقيعيه ايه سباق السباحه التوقيعيه؟ اخواننا بيقولوا لنا طلع في التلفزيون يعملوا سباحه توقيعيه ربنا بقى اعرف كيف تفكروا لا اله الا الله رقم ايه؟ خلاص يعني احنا كملنا من كله فضل السباحه التوقيعيه سبحان الله مع البنات ولا بتاع الاسلام خليل عارفهم مع البنات فلا اله الا الله المصيبه ان تلبس الحق الخاطئ وبعدين ننتظر رحمه الله من السماء لا وتوبوا الى الله جميعا ايها يعني لازم كلنا نتوب كلنا نبقى كويسين كلنا نبقى نشجع بعض على الخير سبحان الله العبد يوم القيامه ينادى عن تعامل ان كان الانسان في الخير يرجع وجهه ابيض يقول خذ من كان معك وادخل به الى الجنه والثاني لا يقول يرجع وجهه مسود خذ من تبعك وادخل به الى النار والعياذ بالله فامام الخير يبقى افضل الناس معه في الخير وامام الشر والعياذ بالله نسال الله السلامه ونسال الله حسن الخاتمه ونسال الله ان يقربنا واياكم من الجنه وان يباعدنا واياكم عن النار فاذا اراد الله بعبد هلاكا نزع الله عز وجل منه الحياء اول حاجه الحياء فشيء مكروه فلما تلاقيه مكروه ينزع منه الامانه يبقى قائم مخون فلما تلاقيه قائم مخون ينزع منه الرحمه سبحان الله فاذا نزع منه الرحمه لا تجده الا رجيما ملعنا يطرد والعياذ بالله من رحمه الله قال من لا يرحم لا يرحم لان مش, مش انت بتقرا في الحديث ان الست دخلت النار في هره وبغي دخلت الجنه في كبد بغي او راجل مسرف على نفسه انا جاي الكلب بيلهث انا الله راح خد المر- الخب بتاعه نزل البير وحط مال الخب ميه والحذاء وحط بقه وقعد الى حط البير وسقى الكلب قال فغفر الله له والثاني المسرف على نفسه عمره ما عمل خير باجي مره لقي غص الشجره نازل في الاشواك على الطريق قال اقطع هذا من طريق الله عشان بيشبك في ايه؟ في ثيابهم وهم ماشيين قال الله عز وجل عبدي قطعت الشر من طريق المسلمين وانا اقطع عنك الطريق الى النار وافتح اليك طريقا الى الجنه. خير بص حاجه فيها عند الله بس انت اعمل خير ما تستعينش ان ده خير قليل لا ربما هو ده الخير اللي ياتيك يوم القيامه. فاذا لم تلقه الا رجيما ملعنا نزع الله منه رفقة الإسلام والعياذ بالله رب العالمين فيموت على شر حال فاللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين. كمل النهارده ان شاء الله بقى سنن الصلاه ندخل في المكروهات وندخل في المبطلات ثم لنا حديث بعد بعد ذلك ان شاء الله كنا من اهل الدنيا ان كان بالدرس او لا الدرس القادم باذن الله كنا من اهل الدنيا ان شاء الله نتكلم عن آه، صلاه الجماعه ايه ال- ال- ال- ال- الفقه فيها وصلاه المسبوق وسجود السهو وسجود التلاوه وسجده الشكر وصلاه الاستسقاء وصلاه الخوف وصلاة الليل وما في صلاة الجماعة من فقه ثم صلاة الجمعة وما في في الجمعة من فقه دي موضوعات مهمة جدا في الايه؟ في الصلاة بالإضافة إلى صلاة الجنازة وصلاة العيدين كل دي تخص الايه؟ موضوع الصلاة أتوحدوا الله لا إله إلا الله قلنا إن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون فعلا أو قولا أو سكوتا على شيء حدث أمامه صلى الله عليه وسلم ولا يسكت الرسول على باطل أبدا. فقلنا بنعيد وكير عشان إيه؟ ما ننساش. رفع اليدين بالتكبير تكبيرة الإحرام عند الهوي إلى الركوع أو الرفع منه أو الهوي إلى السجود أجازه البعض هذه مواضع أربعة لرفع اليدين. دي سنة. أما موضوع الاستواء في الركوع الاستواء في الركوع أو التمكن في الجلوس هذا فرض يعني الخشوع نفسه في الركوع والسجود والخشوع فيه ده ايه؟ ده فرض السنة يعني ايه؟ بمعنى أنني كمسلم لما أجي أركع لكن لما أركع أطمئن في ركوعي لدرجة ان اللي شايفني يقول ده بيصلي اللي كان لو ده بيعمل حركات آه، رياضه لا اللي شايفني يبقى ايه؟ يبقى بيصلي لعلني وف... لعلني وضحت قبل ذلك هيئه ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح الكتب كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا ركع كما قلنا عند الحديث عن فرائض واركان الصلاه كان اذا ركع شد رجليه وشد ذراعيه وحلق باصابعه الثلاث حول ركبتيه وجعل سبابته الى اسفل وجعل ابهاميه الى الجانبين ثم بعد ذلك استوى ظهره مع راسه ورأسه لا لأعلى ولا لأسفل ولكن مع استواء ظهره حتى قال الصحابة لو وضع إناء من ماء على ظهر الحبيب لاستقر. يبقى ظهر الحبيب كان زاوية كام؟ 90 زاوية قائمة تماما زي أي حاجة إيه؟ زي سقف المسجد مع إيه؟ مع الحائط أو زي مع الحيطة مع الجدار أو زي العمود ده مع الإيه؟ مع الأرض يبقى زاوية 90 درجة. أنت بتشوف في الركوع أشكال واحد موقف قوي واحد معلي قوي واحد واقف لفوق الا من ابصر الى السماء وهو يصلي او ان يخطف الله له بصره والعياذ بالله صح ايه كمان ان يوجد عبد ان يسبق الامام في الرفع من الركوع او في الهوي الى السجود ان يمسخ الله وجهه حمارا لازم ايه يعني المسلم سبحان الله العظيم يبقى يلاحظ هذه المسائل وانا واقف اقرا الفاتحه والس- وال- والسوره التي في الركعتين الاولى هي سبحان الله انظر الى محل الهوي في السجود المكان اللي اسجد ايه؟ فيه ولذلك العلماء شرعوا لنا وده استنانا واخذا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان نصلي على ثوب فيه نقوش او فيه صور عشان ما نشغلش نفسنا بالايه؟ بما فيها من صور. نفرض واحد له في الراس مثلا وجه يصلي على سجاده فيها ايه؟ شكل. هنعمل لك سجاجيد كل السجاجيد اللي بيصلي عليها مصنوعه في الصين الشيوعيه. امر غريب. الراس سبحان الله تلاقي راسم لك جمل واحد جر الجمل. نفرض واحد مهتم بالرسم بلاش فنان لان فنان كتير من الخربوط ها فنان في اللغه العربيه يعني الثمره الواحده ها ف تخيل واحد المهنه ما أدري، سبحان الله في في البطاقه في في البطاقه يعني ال- في ال- في ال- في ال- بتاع ال- الهويه الشخصيه اه العائليه ولا ال- ولا جواز السفر ولا البطاقه لكن يا استاذ فنان يعني لو صرفتها الى اللغه العربيه تبقى ايه؟ اه يعني مهنتك استاذ ربنا يتوب علينا جميعا ان شاء الله سبحان الله واحد بيقول لي انا شغلتي الحمد لله بعيد عن الحرام وليس في الفجر طب هو بيقول المقدمه دي ليه وانا اشمعنى يعني انا مالي انا شغلته فسأل سؤال فالحقيقه احيانا احيانا بس- بسيطه جدا يعني الواحد من كتر الاسئله والبلاوي اللي بتيجي ما بقاش عنده حب فضول ولا حاجه بس استهوانا ان هو بيقول العنوان ده ليه معذره في الحبايب السببيه انا الحمد لله شغلتي حلال 100% انا أكد- اكدها تاني خلينا بقى ايه الشيطان لو مداخل انا عايز اعرف بقى يا غساله قال لي انا راقص بليل ونعم الحلال يا اخي زي المحامي ها اللي كان بيترافع عن واحده راقصه فكان من ضمن الكلام اللي بيقوله قدام المستشار ايه رئيس المحكمه وان موكلتي ليست راقصه ترقص الرقص الشرقي او الرقص العادي وانما هي راقصه محترمه في فرقه الفنون الشعبيه يعني دي بتوز وصاع قطاع عام ودي بتوز وصاع قطاع خاص ما تعرفش نو- وخلي بالك الرقص في مصر الحمد لله الذي نعمت على مكرم ده برخصة لأن قفشوا من شهر ثلاث رقصات عاملين مخالفة يرقصوا من غير رخصة كانت في أول صفحة في الجرار والله أنا بجيب من عندي أول صفحة في الجرار القبض على رق- ثلاث رقصات يرقصن من غير رخصة شوف بقى الرخصة بتطلع من امتى ربنا يرزق بينا وبينك فالمهم يعني المسلم المسلم زي ما كل شيء له قانون كان خارج الكورة عامل لها قانون صح ولا لا؟ قالك لو التعقيد لمس الكرة بإيده داخل منطقة الجزاء يقول لك بنا ضربة جزاء قانون قانون ولو الجون طلع بره منطقة ال 18 ومش عارف مسك الكرة باين بإيده مش عارف يقول لك ضربة حرة مباشرة مش عارف والله غير مباشرة معرفش حافظ أكتر مني أنا بس أنا بسمع يعني أنا والله زي ما أنت بتسمع كده يبقى الكرة ليها قانون تيجي في الصلاة بقى يقول لك شوف في أركان ها وفي سنن وفي مكروهات وفي مستحبات وفي مبتلات اقول لك ايه رب غفور رحيم واحد جت على دي الله اللي في القرى في قانون يبقى في القرى ما فيهاش قانون لا قانون قانون كما تعلمنا من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي فلذلك المسلم لما يصلي على السجاده ام جمل دي واحد جريرها جرى جمل والشيطان يدخل يقول له ايه؟ جريت الجمل ده عرفت يكتب ها؟ يبقى فهمت الرأي يبتدي الشيطان يلعبوا بايه زي الخرطة سبحان الله وانت نفس جامعة الحضارة قبل كده تلاقي برضه في السجادة راسم لك ايه منظر او جامع انت تتذكر انت بقى الاحداث تقول لك الكلام وانا صغير حفظت القران في الجامع الفلاني وكان الامام وده كتاب الناس وصاله ايه لما تستغرب انك ايه وياخد بين يدي الله فالاسلام حنان وخلاك تصلي على حاجه ساده وخلاك ما تصليش اخر الاوضه يعني عايز تصلي في جسمك يبقى وجهك في الحيط يعني يعني الانسان يبقى استاذ حلو الانسان يبقى احسن ليه؟ لان انا يبقى وجهي بتحب تبقى عينيا ما تتجولش في الايه؟ و- وما فيش فرصه لحد في البيت ايه؟ يعدي من قدام يبقى افضل حاجه ان انا وشي في الحيط ليه؟ عشان منطقه النظر ما تاخدش ايه؟ اكبر مساحه لا اخر حاجه بقى الحيط خلي بالك وبعدين وانا بصلي ما كان الرسول يغمض عينيه في الصلاة ولكن احنا بنقول يعني من باب المصالح المنطلق ان رأيت انت ان آه، ارغامك لعينيك تشجيع اكثر للخشوع ماشي لكن اذا كان انك تغض البصر كده يعني تغض الصرف بص مكان سجودك وتتمعن فيما تقول او فيما تقرا يبقى ساعتها ايه؟ صلي ان شاء الله رب العالمين. طيب طب لما ارجع لما ارجع يا اخوانا يبقى نظري على اطراف اصابع قدمي. لو رجعت يبقى عينيا بص على ايه؟ على مواضع اقدامي. طب لما اسجد الناظر الى ارنبه انفي بص على ايه؟ على الانفين من الانف من هنا ومن هنا فاذا ايه؟ كنت صلي. طيب من هيئه الصلاه وليس من يعني آه، ال- ال- الناس اخواننا الملكيه يقول لك لما اقف اصلي اعمل ايديا كده وانت احيانا تلاقي ناس حاطه ايدها فوق وحد حاطط ايده تحت السره وحد حاططها على السره وحد حاططها ناحيه القلب ها وكل واحد ايه بيصلي الطريق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى نهى عن الاقماح ما هو الاقماح؟ قال ربنا فهم مقمحون مقمحون يعني ايه؟ الاقماح هو ان يؤخذ الانسان والعياذ بالله بالاغلال وغل زي اللي ايه؟ اللي قابضين عليه، ايه الاقماح ده بقى؟ اللي هو يعمل كده مكتب روح يا واخد معذرة ها؟ قال ايه؟ انا قلت اهو ادي الاقماح هذا ممنوع ليه؟ لأن كده أنا صالح نفسي لأن أنا عامل إيه؟ تغيرت نفسي بإله الإنسان إما أن يضع يده ناحية قلبه شمال وفوقها اليمين أدي الكتابة هي وأدي الثلاث صوابع أهو هذه هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين أدي الكتابة وبعدين إيه؟ أنا بهذا المنطق واقف أي ناحية الطرف أي لتحت شوية المهم ما نزلش عن السرة يا اما ناحيه الشمس تحتيه شويه او ناحيه الشمال او ناحيه الايه؟ اما كده اهو هذا ممنوع هذا يسمى بالاقماع والمقمح ده هو الانسان الذي غل والعياذ بالله رب العالمين بالمره بدل ما وقفت بقى هيئه الركوع مره ثانيه انا خلصت الفاتحه والصوره او الفاتحه بس الثالثه والرابعه وركعت الله اكبر قال يا اخوانا ال- الايدين الرجلين مفروده اذا كانت الحاله الصحيه على ما يرام يعني في ناس كما الله مرضى المسلمين عنده روماتويد عنده روماتيزم عنده حاجه يبقى ده إيه؟ ده امر غير طبيعي بتتكلم عن امر طريق رجليا مسدوده خالص مش مبنيه لا تعمل لك كده غلط ولا تعمل لك كده لا هذا لا ينفع لان ده بيقلل من عنده الطلب الصلاه وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه قالوا راينا النبي صلى الله عليه وسلم شاكا ساقيه شاكا ذراعيه ادي السبابه والسبابه اليمين والشمال لتحت والثلاثه اللي هو الوسطى والقنطر والقنطر في ايه؟ على جنب ايه؟ الرضا سبحان الله والثلاثه نفس القضيه والاتهامين من الناحيين التانيين والثالث نفسي والدماغ لا هي الفوق ولا هي التحت شوف انا كده يبقى ظهري 90 درجه لو وضع اناء مليء بالله على ظهر المصلي لاستقر كما وصلنا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا الهيئه بتاعت الصلاه واللي دايما يا اخواننا مدعاه لان يكون المسلم خاشعا في ركوعه وخاشعا في صلاته وانت طبعا مكلف انك بعد ما ترجع البيت توضح لوالدتك ولاختك ولبنتك ولزوجتك واللي حاضره معانا بالمسجد لانها لا ترى ايه هذه هيئه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى وضع الايدين الجماعه اللي في الاحيان بقى تلاقي ناس حاطه ايديها جنبها بقى تسال يقول لك تقول له ليه يا استاذ كده؟ لك اصل انا مالي مع انه مش مالي الامام مالك عذب حتى الامام مالك عذب مفيش عالم صالح الا ما اتعرف على مر التاريخ لكن لو عالم محدش عرفه يبقى مشكوك في علمه استغفر الله يعني يعني ده مش حكم يعني ولكن خد رايك كل كلام اقوله ده يعني ده ايه هكذا راينا على مر التاريخ الامام مالك عذب حتى خلع ذراعه فذراعه لما يعني بالبلد بنقول ايه اتسلخ فطول حياته رضوان الله عليه ما كانش يقدر يرفع ذراعه كده ويحطه فكان دايما حاطط ذراعه ايه جنبه فمش معقول هيحط ايه ايد واحده والناس بتستنى دي ففي بعض الناس اللي شافوا الامام مالك ولم يقرأوا في الموقف اللي هو اللي جمع فيه الاحاديث ولم يقرأوا في الشرح الصغير الذي جاء او المدونه الكبرى الذي جيء فيهما بفقه الامام مالك وفي توضيح الاراء الفقهيه بتاعته لما قروه ظنوا ان هذه هيئه صلاه مع ان ينكر الفقهاء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه هكذا كما وضحنا صلى الله عليه وسلم ولكن هذه ايضا هيئه صلاه يعني نفرض ان انا ما عملتش كده وحطيت ايديا جنبي الصلاه صحيحه ولا مش صحيحه؟ ان شاء الله صحيحه باذن الله لكن عايزين نصلي كما كان الحبيب بيصلي زي المأذون يليق بجبلتك والقول يا على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان اسأله ولكن الشيخ أبو حنيفة اتجوز على ابن مذهب ها؟ حاجه غريبه يعني فلما قلت عن كتاب الله وسنه الرسول خلاص بقى يبقى اركن ايه؟ الجزء لكن هو الاكلتين اللي ادوه له قبل كده دول الكلمتين دول الكتاب والسنه والصداق ومذهب الامام الاعظم أبا. طب لو جوزتها على مذهب الامام الشافعي كده ايه؟ حلال برضه طب لو جوزتها على مذهب الرسول بس هو ده الصح ها؟ خلي بالك يعني احيانا الناس بيقولوا قدامنا كلام يبدو من كثره تكراره احنا ما تاخدش بالنا ها؟ وراجل كده المأذون فبقول له لازم الشيخ بعد اذنك نقول يعني مذهب الامام ابو حنيفه ولا انت ما عندكش دي ده تبقى عندي وعندك طب افهم هو ابو حنيفه ده تزوج على اي مذهب على اي طريقه جمع كتاب السنه خلاص خلي كتاب السنه عمل القضيه لكن هو لما عملوا المأذون ودي حاجه حديثه يعني في التاريخ لخراب السنن ده المأذون ورقه وكله وبيلوثهم الواد ولا مش محفظ فبان لو لو من غير ورقه لاثبات الحق السادس ما فيهاش حاجه كويس ولكن لما قالوا شيء ما قالوا يقول واحد بيقول فمن كثر التكرار بالكلام احنا خلاص طبعا على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصراط المسلم ده خلاص قال ايه؟ فهكذا تم العقل لكن علاج مذهب سبحان الله المسلم من الواجب لا اله الا الله يلاحظ ان هذه هيئة صلاة ليست من أركانها أن إيه؟ يقف هكذا أو يقف هكذا فالإمام مالك لما ذراعه عينة ملكت وسبحان الله ما كانش يقدر يرفعها فكان سبحان الله العظيم ايه ما كانش يرفع اسمه كان يضع يديه في جواره رضي الله عنه سبحان الله زي ما ايه واحد مسلم في آه، زمن الامام مالك عايز يطلق مراته فبيتلكك لها يقع على السلم بتاع البيت قفي بس وقف قال لها لو صعدت درجة كنت طالب ولو هبطت درجة كنت طالب ولو وقفت مكانك كنت طالب قفل من كل راح ترمي روحها من على السلم بتاعها بس ايه؟ بس مش طلع لا طلعت ولا نزلت ولا ايه؟ قال لها لو مات الإمام مالك واحتاج الناس في مسألة فقهية لما احتاجوا إلا إليك. آه بصراحة أنت بقى دلوقتي. آه. يبقى سبحان الله العظيم في ناس برضه إيه؟ زي ما أنت فاكر الراجل اللي قال لمراته إيه؟ في زمن أبي حنيفة قال لها أنت طالق إن لم تكلميني حتى أذان الفجر. الست يا عيني أتريها قرحانة منه وقرحانة عايزة إيه؟ استغلت الفرصة. راح مسمعها بقها، الراجل هدي مع نفسه شوية قال يا خبر أبيض. يد عليها يا وليد يا ست يا حاجه يا ام العيال نظرت للرحمن صوما عشان مستنيه بس ايه الفجر يأذن تبقى ايه المطلق معلق على ايه على الشرط والشرط ما دام الفجر أذن الراجل اللي بيتكلم في الست أسنة جير على الفقهاء قالوا ايه هنعمل لك ايه يعني؟ لو ايام خمس كلمات والفجر ايه مرات الصوم جير على ابو حنيفه الحق قال له اذهب الى مسجد الكوفه ومر مؤذنه ان يؤذن قال له قال له انت مالك ولا ابو حنيفه بيقول لك قال له ابو حنيفه بيقول لك قال وارجع انت بيتك راح للراجل الراجل صاحب النوم راح طلع على الجامع 19 الساعه 1 مثلا يعني خلاص ثلاث اربع ساعات على السد ورا وجهه غير البيت ولا فالمؤذن يقول الله اكبر قال الحمد لله صلوا على الفجر وقد خلصت منه قال لا لم يطلع الفجر ولكنها حيلة ابي حنيفة سبحان الله لا اله الا الله عشان ابو حنيفة ايه يلاقي لها مخرج ويعود الامن والوئام الى البيت المسلم مرة اخرى لان الوقت قد سرقنا والاسئلة كثيرة يعني ان شاء الله آه، نعيد آه، باذن الله ما او نكمل باذن الله ما نحن فيه وكنا من اهل الدنيا الاثنين القادم ان شاء الله آه، مش عارف اخ بيسالني عن مؤهل العلم انت اتعينت حته ولا ايه؟ يعني الاسئله يا اخوانا كان حاجه جديده مؤهل العلم كانت بايه يعني؟ يعني آه، يعني ايه يعني اقول له مؤهل العلم يعني ولا ايه؟ حتى اسال اي واحد من دول ما شاء الله ده ده في ناس عارفه عني انا انا لجان ها حاجات عن روحي ابص يا اخوانا ما تبعت السؤال بقى الغريب ما السؤال اللي بدايته كده يبقى السؤال اللي جاي اغرب هل رقص الزوجه لزوجها ان طلب منها ذلك يعتبر من ضمن حسن تباعدها لزوجها ام هو حرام؟ اسال وزير الثقافه يا اخوانا لا ما هو ان ان ان ان حضرتك حضرتك وجلستوا مستريحين اللي ما قلت حاجه يعني ان جلس مستريح اجاوب الاسئله ما فيش يبقى بلاش الاسئله انا مش عارف بيحصل كده قلق تحت الاسئله لكن احتمال يخطر بذلك هذا السؤال حسن تبعه للزوجة لزوجها أن يطلب منها شيئا معتادا ولا يكلفها فوق الطاقة. وبعدين أنت مش متجوز ده، أنت متجوز آه، سيدة فاضلة يعني مش متجوز حاجة تانية. آه، ذهبت لدرس علم في مسجد لم اجد مكان لوضوء النساء ولا يوجد الا دوره للرجال فقط تيممت لاصلي المغرب وعند صلاه العشاء لم اتيمم واقتفيت بصلاتي في بيتي هل علي وزر؟ لا وزر ان شاء الله يبقى ده وارد الاخوان بتوع الناس دول يعملوا آه، وان شاء الله احنا باذن الله بنعمل دورة ميه ومن ضمنها دورة ميه للاخوات ان شاء الله قبل رمضان باذن الله يكون لهم مكان طيب جدا ان شاء الله يصلوا بيه كل من اهل الدنيا يصلوا معانا التراويح ان شاء الله ال- في بلدتنا مسجد صغير من زمان اهل البلده كثر عددهم يريدون ان يبنوا مسجد كبير لدورات مياه حتى يكون الناس اهل القريه قرروا ان يبيعوا المسجد القديم لاحد الناس لكي يعملوا مسكن وياخذوا النقود ويشتروا قطعه ارض لا طبعا المساجد لا تباع يبنوا جامع الثاني وربنا يرزقهم ان شاء الله هل نقل اعضاء الميت الى شخص اخر على قيد الحياه باشد الحاجه الى هذه الاعضاء حلال ولا حرام؟ حرام. آه، معي في المحفظه ورقه فيها اسماء الله الحسنى، هل يجوز ان ادخل بها دوره المياه؟ والستات اللي لفت كده وفيها ذكر الله بنقول لي دخلها من جوه الثياب من الافضل ستره خارج دوره المياه كنت في الشغل وكانت عليها تضيع يبقى دخلها من جوه الثياب. هل يقول الانسان كلام اثناء سجده الشمس ممكن يقول سبحان من لا ينام سبحان من لا تاخذه سنه ولا نوم او سبحان ربي الاعلى هل اذا قرا المصلي من مصحف يمسكه بيده اثناء الصلاه يبطل صلاته اجاز البعض هذا في صلاه الله سمعت في حديث سيادتكم ان احمر الشفاه يدخل فيه شحم الخنزير هل معنى ذلك انه محرم ان اضعه لزوجي في المنزل وهل هذا يقتصر على بعض الانواع المستورده؟ انا الحقيقه ما اعرفش يعني قيل لي في اخواننا بتوع الصيدله ان فعلا المك- ادوات المكياج كلها بتاعت الستات يدخل فيها انواع من شحوم الخنزير فاذا كان هذا كذلك فيبقى وضعت المراه على وجهها نجاسه فعندئذ لا يجوز لها ان تصلي هكذا وربنا سبحانه وتعالى خلق كفايه الست طبيعيه جميله والراجل ان شاء الله المسلم هيرضى ب- يعني شباب زوجته من غير احمر ومن غير ما تاكل اي حاجه فيها رمه ولا حاجه. ما حكم الصلاه التي يؤم المصلين فيها امام يدخن؟ التدخين حرام، التدخين حرام، التدخين حرام وتاب الله على كل مدخن. وانا قلت لك قبل كده ال- ال- الامام اللي انت ما تستريحلوش بلاش تصلي وراه عشان ما تكتبوه. لان غيبه المسلم حرام وغيبه العالم اشد حرمه. هل الطعام عوره؟ لا يعني الطعام ده من باب الايه الحياة يعني آه، وهل ال- المطاعم العامة دي ما فيهاش حاجة لأن كله بياكل آه، محلات العصير والحاجات دي دي محلات لكن المشكلة إن الواحد يبقى ماشي في الشارع ياكل يسقط حياته قال أبو حنيفة الآكل على الطريق لا يشهد أمام القاضي المسلم تسقط إيه شهادته لأنه ما عندوش حياة والمتبول على الطريق هل نقضي سنن الصلاة؟ لا فحكم الاسلام في الرأس يا ريت بلاش هل التجول في المقابر يجب ان يكون الانسان حاطط القدمين ما حدش يكتب كانت الترابيه يجي تنزل القبر ما يقول لك احكي عن كذا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له دعني ادخل معك في الحرب ضد الكافرين على ان يكون لي نصيب في الغنائم قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال الرجل لا فرد ذلك مع رسول الله ثلاث مرات حتى شهد رجاء توضيح الاستعانة بالكافرين على المسلمين لا يجوز قلنا دي قبل كده مرات لا يجوز الاستعانة بمشرك على مسلم لا يجوز لا يجوز لا يجوز واقفل على أي عالم من اللي بيقوله كده هيقول لك الكلام اللي بقوله لك ده لأنه كلهم حبايبنا وإخواننا وبنرى بعض دايما في المؤتمرات الإسلامية في مصر وخارج مصر وهذا رأيهم ها. ال- الدم اللي بيخرج من الانسان قلنا انه بينقض الوضوء اذا وصل الى حجم الدرهم يعني حجم الايه؟ حجم كبير اما رشاش الدم فنعفو عنه حكم قص الاظافر الامام مالك بيقول انه ينقض الوضوء لان احتمال وانت بتقوم بتاخد حته جلده ما تفتح فيها ميه اصلا يبقى اذا الدفعه والقص مفرط قبل الايه؟ قبل الوضوء ده عند الامام مالك ما حكم الصدقه على الميت هل يحج عن يحج عن الناس يحج عن الميت ابي كثيرا ما يسب الدين ثم ادخل المسجد اجد يصلي بالناس اماما هل اصلي وراءه؟ لا الذي يسب الدين ولا يتوب خرج من المله كما تخرج الشعره من العجين وان لم يتب لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين فكيف يصلي اماما بالناس؟ ده اللي بيشتكوا موظف اثناء تجديد وظيفته بنحه ولا بتدوش يبقى اللي بيسب الله عز وجل عندي عيب خلقي في اللسان وعند الصلاه لا استطيع اخراج بعض الحروف الصحيحه ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحه هل يجوز لي ان اقف اماما؟ لا يا ريت لا هل يوجد شيء يسمى بطلعه رجب؟ لا والله يا شيخ ما في لا طلعه رجب ولا طلعه نوفمبر بس الستات عايزه تفك من البيوت ويوم تروح ترقى في المقابر واذا رايتم الرجل ياكل ويشرب او او يضحك او يتكلم عند المقابر فاعلموا انه مطموع في البصيره. أعوذ بالله. اللي عنده ثلاث بول او قطرات بول بتوصل كل صلاه وصلاته صحيحه. زوجه مطلقه لديها طفل تود ان ترجع الى زوجها مطلقه منذ ما يقرب من عام عندما طلقها امام المأذون قال لها انت طالق فهل يجوز علما بان والدته ترفض هذه الزوجه تماما لان كانت تعاملها معامله سيئه واعترفت الزوجه بذلك هل من ممكن ان تتدخل معنا لاقناع والد هذا الشاب او او اتصل بها بالتليفون وان شاء الله ربنا يجزي النفوس حظ نصلي في العمل وبحكم العمل لا نخدم الصلاة هل يجوز رضا قوي ده كويس اللي سابقكم في الشغل تصلوا نحمد ربنا يا اخويا هل من السنة تسوية الرأس يجوز لك أن تهجدها هل من السنة تغطية الرأس يعني هذه آه، يعني عادات وليست عبادات هل من السنة عدم بدء الفاتحة في الصلاة بالبسملة أجازها الإمام مالك والجمهور على أن نذكرها والإمام أحمد مروا بالرحمة حينما أصلي من المسجد فتقام الصلاة وأنا أصلي نافلة هل أنهي صلاتي لا أكمل الصلاة أصحاب الأخدود تحدثنا عنهم كثيرا هل تحمية الطيور والحيوانات حرام إذا كانت بغرض علمي فليس فيها حرمة إذا كانت حاجة ثانية لا والدي يحضر أوراق وكربون من عمله عندما أخبرته أنه حرام قال لي أن نستأذن من الرئيس في العمل فإن كان الرئيس ده هو صاحب العمل يجوز موظف زي زيه يبقى هو ورئيس الحرمين هتصير الطيور غير محلله للذبح حلال ولا حرام الصيد اساسا حلال علمنا بان ابي لهب عم النبي مخلد في النار وابو طالب اخف اهل النار عذابا قرات في كتاب البدايه والنهايه ابن كثير ان عبد الله والد النبي وامنه آه وعبد المطلب جد النبي في النار لانهم كانوا يعبدون الوثنيين لا داعي لان تجبر نفسك بما لا طائله تحته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة أمه بلغتهم رسالة يشاع كثيرا على ألسنة الناس أنه إذا انقطع النور على قومهم يذكرون الله ويتدرسون القرآن ويتكلمون في أمور دينهم فقد غفر الله لهم المقولة دي صحيحة بس لا واحد بتاع الكهرباء أسس ما أعرفش ما فيش ما فيش يعني ليس لها سند من الدين عرفنا اذكار الصلاه جيدا والتي تقال دبر كل صلاه ولكن قبل اذكار الصلاه اقول بعض الاذكار التي لم مثل الصلاه على النبي والاستغفار والتكبير هل ده صحيح؟ الذكر في اي وقت صحيح ان شاء الله.